بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته حفظك الله
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وقولوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله حفظك الله كما أحببتني وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله أيها الإخوة في هذا الأسبوع في أول هذا الأسبوع مات أخي محمود أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وأن يعلي في الجنة درجاته وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة وأن يشفع فيه النبي محمد وأن يؤنس وحشته في قبره وأن يرفع درجته في عليين وأن يكتب له الجنة بغير حساب وموتانا وموت المسلمين ونحن أجمعين آمين وفي الحقيقة أنني ما زلت متألما وأنا لما مات ابني أويس أسأل الله أن يرحمنا به قلت في خطبة الجمعة كانت في بلبيس شرقية ان انا مستحي من الله ان يرى من قلبي انني حزين ومتألم على اويس ولكن في هذه المرة الألم مختلف يمكن على اويس كنت حزين على ابني فلذت كبدي كان نفسي يبقى يعيش لي ويبقى استمتع به لكن حزني على اخويا مش مش حزني ألمي على اخويا كان لاننا حتى الان مش فاهمين الموت نفهم الحياة حتى نفهم الموت نمرة واحد يوم ما مات اخويا دفناه يوم الاحد في الليلة دي ما عرفتش انام ابدا ابدا ابدا بل طول الليل قلبي فيه عصرة من ان محمود اخويا ما كانش مقدر ولا انا مقدر قضية انه هيدفن ويحاسب ويسأل كل ما ارقد اقوم منفوض اقعد يعني دلوقتي لما يسأل هو الواحد عامل حسابه انه هيقعد القعده دي ويدخل عليه ملكان يجران اشعارهما ويبحثان الارض بانيابهما ابصارهما كالبرق الخاطف واصواتهما كالرعد القاصف يتلتا ويترتا ويقولان ترتا ويقولان ترتا ويقولان من ربك الله
عامل حساب الساعة دي عامل حساب الساعة دي مقدر يعني ايه انك عريان القبر مقفول وضلمة ملكين وتقعد وترتجف عامل حساب خفت على اخويا خفت خفت خفت خ- اترعبت زي ما اقول لك كده قوم اقعد قوم اقف واخرج وادخل حاجة ترعب الحساب لما مات سيدنا عمر بن الخطاب سيدنا العباس عم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لما مات عمر اشتهيت أن أراه بعد الموت فما وافاني إلا على رأس العام قال نفسي أشوف عمر بن الخطاب بعد ما مات في المنام ما شفت ما جاليش في المنام إلا بعد سنة فقلت لقد غبت عني قال والله ما انقضى حسابي إلا الساعة
سلم يا رب سيدنا عمر فضل يتحاسب سنة سنة بتحاسب في قبره عشان انت مفكر انه من ربك ربي الله ما دينك دين الاسلام من نبيك نبي محمد طب يلا ادخل الجنة مش لعبة هي مش سهلة هي مش بالبساطة اللي احنا متخيلينها الموضوع اكبر واشق مما نتصور ونحتمل الان عشان كده بقى غيب غيب قال لك جاله بعد سنة قال له لسه مخلص حساب دلوقتي حالا قال له وماذا فعل الله بك قال إن كاد عرشي لينهد لولا أني لقيت غفورا رحيما قال له كنت هروح في داهية لولا ان ربنا غفور رحيم اللهم عاملنا بالعفو اللهم عاملنا بالاحسان اللهم ارحم ضعفنا الموضوع فعلا فت في قلبي فتت قلبي ان ترى انت بتعمل ايه دلوقتي و- وما كنتش عامل الحسابات دي كلها وما كنتش ما آه، آه، انا قلت لما مات اخي لينا اسمه عصام اسال الله ان يرحمه رحمه واسعه ويرحم موتانا وموتى المسلمين يا رب قلت ان مشكله عصام انه مات في وقت ما كانش عامل حسابه انه هيموت ماشي بالعربيه عمل حادثه مات كان يوميها قبليها في خل ثلاث اربع شو... ثلاث اربع شهور كان عصام ده راجل فقير وغلبان و- ويتيم وعاش عيشه صعبه وبعدين ربنا كرمه واشتغل شغلانه كويسه وبعدين في الشهر ده اترقى بقى مرتبه 5000 جنيه الكلام ده من 10 سنين بقى مرتبه فراح اشترى شقه واشترى عربيه بالتقسيط على اساس ان هيسدد من 5000 جنيه مات شارب التقسيط على 15 سنه مات كانش عامل حسابه انه هيموت دلوقتي كانت دي مشكلته لكن اخويا الله يرحمه كان مريض بقى مريض بقى له ثلاث سنين او بقى له سنتين كاملتين آه وبقى له مثلا شهرين ثلاثه في التعب ده اسال الله ان يجعل ذلك له كفاره اللهم ارحمه بمرضه هذا يا رب واعف عنه يا حي يا قيوم بقول بس بس رؤيتي في محمود الطيب الغلبان البسيط انسان بسيط زينا كلنا كده انسان بسيط بس ما كانش مقدر شغلانه القبر والسؤال والحساب مش مش ربنا هيكرمنا ربنا غفور رحيم هيدخلنا الجنه ان شاء الله كان ده ك- ده كلامه بس لما تيجي تتأمل الموضوع مش سهل مش بالبساطة اللي احنا متخيلينها عشان كده بقول لكم النهاردة انتبهوا أفيكم الثانية وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد الأولانية لقد كنت في غفلة النقطة الأولانية اللي قلتها لكم مش مقدرين احنا قضية القبر والحساب والسؤال والظلمة والعذاب والوحشه مش مقدرينها ربنا قال, قال عنها لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد زي ما كنت عايش في الدنيا متغمي ويوم ما مت اتشالت الغماية شفت الحقيقة المرة شفت الحقيقة المرة الحقيقة ال- ال- المفزعة الحقيقة المفجعة الحقيقة الصادمة اضحك علينا وخادعنا زي ما انت عايز لكن يوم ما تدخل القبر زي ما قلت على القبر هنا الحقائق بعيدا عن الاوهام عايش وهم المشيخه وعايش وهم الالتزام وعايش وهم آه، ان انت كبير وعايش وهم الفهم ان انت فاهم وعايش وهم آه، الاعمال ان ش... ش... صوره الاعمال وشكليات الاعمال اللي انت عاملها لكن جواك قلبك خراب يوم ما تقابل ربنا ويكشف حقيقتك هتصدم وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وبدا لهم ايه سيئات ما كسبوا طلع المكسب كله سيئات هي دي لقد كنت في غفلة لقد كنت في غفلة لقد كنت في غفله انت غفلان قوي وغفلتك تقيلة قوي وخيبتك منيلة بنيلة قوي قوي لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد كأنه كان متغمي في الدنيا مش شايف الحقائق وبعدين ربنا جل جلاله يوم القيامة أو يوم ما يد- ساعة ما يدخل قبره يتشال الغماية شاف لا مش عايز يشوف عشان كده ربنا قال يبصرونهم يو ايه يبصرونهم يشوفوهم هو مش عايز يشوف بصره كاليوم حديد وهو عمال يصرف نظره لا هتشوف غصب عنك بص الثانية في فهم الموت وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد اكتشفت ان اسوأ شيء في الدنيا مستشفيات والدكاترة والعلاج والعمليات اللهم قنا شر المرض اللهم إنا نعوذ بك من المرض أسوأ شيء في الدنيا الناس في الدنيا بتجري ورا الدكاترة والعلاج والمستشفيات ليه ردوا علي ليه عشان يعيش ذلك ما كنت منه تحيد مش فاكر انه عايز يطول عمره عايز يعيش والسؤال طب انت عايز تعيش ليه هي العيشه اللي احنا عايشينها دي احسن من الجنه ها العيشه اللي احنا عايشينها دي احسن من الجنه يا جماعه امال عايز تعيش ليه عايز اعيش ليه ليه طيب عشان مش ضامن الجنه طب وانت مهما عشت اخرتها ايه هتموت برضه سيدنا موسى لما جاءه ملك الموت فلطمه ففقع عينه فرجع فقال يا رب انك ارسلتني الى عبد من عبادك لا يحب الموت فنادى الله موسى يا موسى ضع يدك على يد ثور عظيم الشعر ولك بكل شعره سنه قال يا رب ثم ماذا قال الموت قال يا رب فالآن الايه ادام اخرتها الموت يبقى ايه دلوقتي حالا يلا ربنا قال ايه ودي صفة اليهود وشوف انت فيك الصفة دي من صفات اليهود ولتجدنهم أحرص الناس على حياة كلمة حياة نكرة فتدلك على إنها حريص على أي حياة حياة وخلاص حريص على إنه يعيش وخلاص ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة ربنا قال إيه وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر يعني أنت قاعد تطول في عمرك عشان العذاب ما, ما, ما تن- ما تدخلش جهنم خليك قاعد في الآخر هو هو طالما أن حياتك هي هي اللي قلنا اسمها إيه الغفلة الغفله الغفلة لذلك بقول احنا ليه بنكره الموت ليه مش عايزين نموت ليه ليه مش عايز تموت ليه ربنا سبحانه وتعالى ذكر تحدي اهل الدعاوى قلنا المره اللي فاتت موضوع الدعاوى ده مش كده ها اللي بيدعي يقول انا انا بحب ربنا دي دعوه انا بحب النبي ده ادعاء انا بحب الصلاه ده ادعاء انا نفسي اقوم الليل ده ادعاء انا نفسي ابقى كويس ده ادعاء والله انا نفسي اتوب ده ادعاء والله انا احب ان اكون من الصالحين ده ادعاء كل دي دعاوى بيدعي الحقيقه يعلمها الله اللهم استرنا يا رب ربنا امتحنهم بيه فتمنوا الموت ان كنتم صادقين لما قالوا نحن أولياء لله من دون الناس قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس ف تمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا تمنوا الموت إن كنتم صادقين لذلك المؤمن التقي يحب الموت يحبه بيحبه زي ما قلنا في درس العصر ان ربنا سبحانه وتعالى عرفه بنفسه في القرآن والنبي سيدنا النبي عرفه بربنا في السنة وهو عرف ربنا الله جل جلاله له يد وله وجه وله قدم جل جلاله والله جل جلاله مستو على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله وربنا سبحانه وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا ويعرول جل جلاله سبحانه وتعالى لما عرف كل ده بعدين منع من التصور ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا فعشان كده هو نفسه يموت عشان يشوف ربنا واشتاق واشتاق عشان كده سيدنا معاذ لما جه الموت قال ايه مرحبا بالموت مرحبا زائر مغب وحبيب جاء على فاقه اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا الموت اللهم لك الحمد سيدنا حذيفه بن اليمان لما جاءه الموت قال مرحبا بالموت مرحبا الحمد لله الذي سبق بي الفتن قادتها وعلوجها المؤمن كده قاعد مترقب ومنتظر لا يستعجل الموت ولا يستبطئه ولكن راضي انا بتكلم بقى في نقطة الدواء والدكاترة والعلاج والعمليات فرارا من الموت وده كتاب اسمه ابشر يا حبيب الله هو الطبيب سمعتوا عنه قبل كده آه انا احب ان الكتاب ده تروح تشتري منه نسخة وتديها لواحد مريض احنا بنروح نزور مستشفيات بنعمل كده اديله الكتاب ده واديله ربع كيلو عسل واديله وردة او خمسة جنيه او مفيش حاجة تاني ربع كيلو عسل والكتاب ده الكتاب ده مهم جدا يبقى تحت راس كل مريض مهم آه في كتاب ابشر يا حبيب الله هو الطبيب مبحث اسمه حكم التداوي حكم التداوي حكم ان ناخد دواء لو رحت تسأل من ورايا هتلاقي شيخ يقول لك التداوي فرض لان الرسول صلي عليه قال تداووا يا عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء تداووا بالأمر والأمر يفيد الوجوب البحث في المسألة يقول لك إن التداوي مش فرض ولا مستحب ولا مندوب وإنما أقصى ما يقال في التداوي مباح ليه مش الرسول قال تداووا صلى الله عليه وسلم اقول لك لا ما هو كمان انت ما تاخدش دي مشكلة اللي بياخد حتة واحدة ويقول اهي لا خد كل الادلة اللي في المسألة سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم نجيب الحديث على وجهه ان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال اتحبون ان تروا احدا من اهل الجنة يمشي على الارض قالوا اين قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم أفتكر مع الربانيين ما يحتاجش أن أنا كل شوية أقول لك صلي عليه كل ما تسمع اسم النبي صلي عليه وزيد النبي صلى وزيد صلى على النبي واوعى تزهق من كتر الصلاة على النبي طب كتر الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زهقتم صلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم طب صلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال فلينظر إلى هذه المرأة السوداء واحدة ماشية في الأرض لسه ب... ب... بتاكل وتشرب معلش بشر تعصي و... و... وتتوب ومن أهل الجنة إزاي قال أتت النبي لقد أتت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المرأة دي أتت النبي وأنا أسمع قال وأنا أسمع فقالت يا رسول الله إني أصرع وإني أتكشف فسل الله أن يشفيني قال له أنا بأصرع بيجي لي صرع بتشنج والمشكلة في التشنج إن أنا بتكشف بتبان عورتي بتكشف فادعي لي ربنا يشفيني شوف المرأة الحرة ودي ما كانتش حرة دي كانت أمة سوداء بس حرة حرة النفس ما كانش نفسها تطيب انها تتكشف حتى وهي مش في وعيها شوف بقى اللي بتتكشف عمدا وتمشي متبرجة تبقى ايه اللهم استر عورات المسلمين فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن شئت دعوت الله فشفاك وإن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت صبرت ولك الجنة بغير حساب
صلى الله عليه وسلم
الموضوع ايه يا عم الشيخ مصطفى يا سيدنا الموضوع ان لو التداوي فرض ما كانش الرسول خير صح ولا لا طب لو التداوي مندوب مستحب ما كانش خيرها صح ولا لا ده كان في ايدها الشفاء في لحظة مش عملية يا تنجح يا ما تنجحش مش دواء يجيب نتيجة يجيب نتيجة عكسية مش لا ده لا إن شئت دعوت الله فشفاك اللهم اشفيها تشفى وهي قاعدة في لحظة وإن شئت صبرت ولك الجنة بغير حساب قالت بل أصبر الجنة بغير حساب دي حلم حلم العصاة من أمثالي اللهم تب علينا يا رب حلم العصاة من أمثالي حلم أهل الغفلة من أمثالي حلم المسلمين الضعفاء اللي ما لهمش حاجة يتشبثوا بيها بنحلم ان ربنا يدخلنا الجنة بغير حساب كتير قلت لكم انا نفسي ربنا يكرمنا وندخل الجنة بغير حساب لان احنا لو اتحاسبنا هنتفضح هتبقى المصيبة كبيرة انتوا مش متصورين لو اتحاسبنا هتبقى المشكلة قد ايه فحلها الوحيد انك تدخل الجنة ايه بغير حساب من سبل دخول الجنة بغير حساب الصبر الصبر على البلاء وترك التداوي بدليل الحديث ده ترك التداوي في مذهبنا أن ترك التداوي أفضل ولكن إذا تداويت فبلاش تتداوى بنية الحياة تداوى بنية التقوي على الطاعة اتداوى عشان اقدر اقف على رجلي اصلي اتداوى بنية ان انا اقدر اروح المسجد لحد ما اموت اتداوى بنية ان انا اموت وانا بذكر ربنا واقرا قران واصلي بس اما تداوى يعني اللي انا شفته في المستشفيات مش شويه اللي شغال بتنفس صناعي وقلب صناعي و طب ده عايش ليه وانا ما اقدرش انا ولا حد يقول شيله الغلطه على اللي حطوه من الاصل الأولانية لقد كنت في غفلة والتانية ذلك ما كنت منه تحيد هتموت هتموت والله لا تموت وربنا لا تموت وتدخل القبر وتتحاسب مهما تداويت ومهما فررت ومهما حت ومهما حاولت برضه هتموت فهم الموت لقد كنت في غفلة انتبه من غفلتك فهم الموت لا تحد عن الموت بل اطلب الموت طلبا لرؤية الله إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا وعيش هذا المعنى لا تفزع من ذكر الموت اخوتي انا بحبكم في الله وانا عايز الليله دي اصبروا عليا لو ان القعده مش حلوه معلش بس احتسبوا الاجر على قدر المشقه يعني اللي قاعد النهارده على ريش نعام غير اللي قاعد على الحصيره البلاستيك القدره اللي انا مقدر ان انتوا تعبانين في قعدتكم عليها بس اصبروا معايا عايز اخلص الحديث العاشر ده اللي هو حديث قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم عبادة في الهرج كهجرة إلي كل ده عمالين نتكلم في العبادة لها قواعد عشرة أن العبادة هي المقصود من ايجاد الخليقه اثنين ان العباده لابد للعباده من استعانه ثلاثه التحقق باياك نعبد باصلين عظيمين الاخلاص والمتابعه القاعده الرابعه مقامات اياك نعبد وذكرنا مقام المرة اللي فاتت مقام إياك نعبد القاعدة الخامسة في الحكمة من العبادة وقلنا أن العبادة لا هتنفع ربنا ولا هتنفعك وإنما العبادة حق الربوبية حق الربوبية ان ربنا خلقك فمن حقه انك تعبده القاعدة السادسة بناء العبادة وأسها ان البناء العبادة على أربعة قواعد التحقق بما يحبه الله ورسوله ويرضاه من قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح القاعدة السادسة بناء الع... دي خلاص بناء العبادة وأسها القاعدة السبعة القاعدة السبعة مقام العابد مقام العابد والقاعدة التامنة النهاردة بقى القاعدة السبعة كانت مقام العابد اللي هي الورقة اللي معاكم اللي هي فيها وصف العبد القاعدة التامنة النهاردة إلى متى نعبد نعبد ربنا لحد إمتى يا جماعة عايز انبهكم حاجه مهمه قوي ان اصعب حاجه ان انا شفت المرضى لما يمرض بيبطل صلاه ودي مشكله كبيره جدا مشكله كبيره عانينا منها عشان تخلي المريض يصلي لازم يصلي بس المشكله في المريض ان هو تعبان مش عايز اتكلم كتير في الموضوع ده مشكلة الدكاترة انهم بقوا, بقوا مهرة جدا في تشخيص المرض وجهلة جدا في علاج المرض تشخيص المرض عندهم الاشعاعات والتحاليل ومش عارف ايه ويقول لك المرض كذا وكذا وكذا ويقعد يتكلم كان زمان ما بيقولوش للمريض دلوقتي الدكتور قاعد يقول للمريض التفاصيل كلها وده بيحطم المريض نفسيا وتحطيمه نفسيا بيخز... ما بيساعدوش بقى على القيام بالعباده وخصوصا برضو ان يبقى المريض الدكتور نفسه يقول لا ما تسجدش لا ما تركعش لا ما تقومش لا ما تتطهرش لا ما فعشان كده بقول لك صلي قبل ما ما تصليش قبل ما يكتفك ويمنعك من الصلاة والوقوف بين ايديه نعبد ربنا لحد امتى لحد ما تموت لحد ما تخرج الروح مشكلة كبيرة ان انا دخلت المستشفيات كتير وقابلت مرضى كتير في الفترة دي كتير جدا اكترهم ما بيصليش 90% ما بيصليش وهو في الوقت ده احوج ما يكون للصلاة احوج ما يكون لربنا والخوف كل الخوف انا خايف فقط خايف لا يموت في الاخر اللي ما بيصليش ده على غير الاسلام نعوذ بالله من سوء الخاتمه عشان كده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة وانت سليم النهاردة واقف على رجليك وبتتحرك وبتعمل انشط في العبادة عشان يوم ما تقع ربنا يسندك ربنا يسهل عليك العبادة عملوا مخدة جديدة كده للتيمم مخدة عبارة عن حتة قماشة وتحت منها رمل عشان لما يخبط عليها بإيديه يطلع رمل بقدر الكفاية ي- ي- ي- يتيمم بيه تس كل حاجة سهلة وممكنة ولكن النفسية اللي بتصلي انتوا ف- انتوا فاهميني يا جماعة النفسية اللي بتصلي إن إن ال... لما يبقى مشكلتك لما ترقد وتبقى مش عايز تموت كاره للموت هتخليك ما تصليش الشاهد هنعبد إم- لربنا الامتى قال الله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين اجماع اجماع العلماء على ان اليقين هنا يعني الموت وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين يعني الموت في قصة عثمان بن مزعون رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اما عثمان فقد جاءه اليقين من ربه اليقين الموت فلا ينفك العبد من عبودية ما دامت فيه الروح انا كنت مع اخويا الله يرحمه رحمه واسعه وربنا يكرمه ويعفو عنه يا رب العالمين اسال الدكاتره دايما هو في غيبوبه تامه يقولوا لي لا فابدا اوضيه واصلي امتى تسقط عنه الصلاه لما يبقى غيبوبه تامه اما قبل الغيبوبه التامه يتوضا ويصلي القاعده التاسعه في مراتب العبادة مراتب إياك نعبد علما وعملا للعبودية مراتب بحسب العلم والعمل العبودية لها مرتبتين في العلم العلم بالله والعلم بدينه العلم بالله والعلم بدينه العلم بالله خمس مراتب العلم بذاته وصفاته وافعاله واسمائه وتنزيهه عما لا يليق به والعلم بدينه مرتبتين دينه الامري الشرعي وهو هو الصراط المستقيم الموصل إليه ودينه الجزائي الوعد والوعيد المتضمن ثوابه وعقابه دخل في دين العلم بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر دي المرتبة العلمية العلم بالله والعلم بدينه العلم بالله خمسة بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وتنزيهه عما لا يليق به العلم بدينه مرتبتين العلم بأمر الشرعي الأمر الشرعي ربنا أمرنا أن احنا نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر ربنا أمرنا بالصلاة والصيام والزكاة والحج والذكر وتلاوة القرآن ربنا أمرنا بصلة الرحم وكف ال- ال- الب- وغض البصر وكف الأذى وصل- وبر الوالدين ده العلم بر- ب- بأمر ربنا الثانية العلم بالثواب والعقاب أما المراتب العملية دي المراتب العلمية العملية اثنين أصحاب اليمين والمقربون اللهم اجعلنا من المقربين اللهم اجعلنا من السابقين المقربين ودايما لما اقول كده اخاف سيدنا عبد الله بن مسعود سمع واحد مرة بيقول أنا لا أرضى أن أكون من أصحاب اليمين بل أريد أن أكون من المقربين فقال له ولكنها هنا رجل يود لو أن نجا لا أجر ولا وزر دايما أقول إن إحنا لو دخلنا الجنة ورا باب الجنة كده على طول وقعدنا يبقى فوز عظيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ولكن الواحد مننا طماع والطمع فيما عند الله طمع لذيذ نفسنا ربنا يكرمنا بالجنة بغير حساب وأنا أول واحد عارف إني ما استاهلش ولكن ربنا كريم وما ذلك على الله بعزيز وانا كنت قلت لواحد صاحبي مش هقول له على حاجة تاني ان شاء الله يعمل لنا بحث ان الله عز وجل يعطي من لا يستحق يعطي لسه لسه ما تقولش اه ولا لا هنبحثها ان ربنا قد يعطي من لا يستحق وبلا سبب كريم أشهد كريم جل جلاله ويتعجب الناس قال لا ده مين ده عشان لو اني ماليش نفس اضحك بس على طول اتذكر قصة صاحبي اللي كان معايا في الحج من خمس ست سبعة ثمان تسعة عشر خمستاشر سنة لا مش قوي كده يعني من خمس ست سنين من ثلاث اربع خمس سنين راجل خرجت مع الشركة اللي بحج معاها دي راجل غلبان من الصعيد جاي اللي اول ما شافني خدني بالحضن راجل صعيدي بشنب كده وحلق لحيته خدني بالحضن كنا في المدينة وقال لي شوف لولا ان انت علمتنا ان انا جاي احج لربنا كنت اقول لك ان انا جاي احج عشان اشوفك فالشاهد انه راجل طيب جدا المهم قعدنا في المدينه خمس ايام مع بعض حلوين قوي الراجل ده يقول كان يقول اجمل نفس شيشه وانا بتفرج عليك والله يا جماعة كان جايب معاه الجوزة في الشنطة والمعسل فبفضل الله في خلال ايام المدينة قلت له لازم تتوب وريني الجوزة كده هتعمل فيها ايه قلت له هوريك انا هعمل فيها ايه ودشناه كسرناها ورميناها في الزبالة خلاص انتهينا لحيتك دي ما تحلقهاش تاني مقص وقص لك شنبك ده بفضل الله الراجل ربنا كرمه وتظبط في خلية من المدينة رحنا مكة عادة بنقعد في المدينة من واحد لأربعة ومكة من أربعة لسبعة بفضل الله كان آه، بقينا أصحاب حج ما شاء الله ومشي معانا في كل مناسك الحج ورجعنا المفروض بنرجع على منى ندخل المعسكر في عرفة في منى نغير ونستحمى ونلبس هدومنا ونروح مكة نطوف ونسعى قال لا أنا هطوف واسعى وأنا بالإحرام يا عم انت احنا بن قال لي بقى خلاص بقى كفايه عليك كده انا سمعت كلامك كتير اسمع كلامي المره دي فعلا رحنا طفنا وسعينا واحنا بالاحرام بعد ما خلصنا طواف وسعي قال لي انا نفسي في حاجه تديها لي قلت له اديها لك قال عايز اصلي ركعتين في الحجر يا عم احنا بنموت دنيا زحمه يلا نمشي عايزين نلحق منا ندخل قبل قال لي نفسي اصلي ركعتين في الحجر ساعدني قلت له توكلنا على الله زق وزحمنا ودخلنا الحجر وصلى ركعتين ومات وهو ساجد لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله سجد وطول تهز وتقلب والله يا جماعة أنا قعدت أصرخ في الحج يا رب طب أنا أنا أنا نفسي في دي أرزاق أرزاق وأقدار وما تعرفش مين اللي أحسن منك
مش احسن هو أحسن لا أحسن مئة مرة أحسن مليون مرة انت مخليك أحسن متعلق لأن هو الراجل ده الموتة دي ما تطالش يا جماعة
رضا سبحان الملك
رضا سبحان الملك هو مرزقنا ده الشاهد ايه ان الناس في مراتب مرتبتين الناجين هم مرتبتين اتنين يا اصحاب اليمين يا المقربين اصحاب اليمين دول ادوا الواجبات وتركوا المحرمات مع ارتكاب المباحات وبعض المكروهات والتقصير في المستحبات دول اهل اليمين ما بيعملوش ذنوب معاصي اذا عصى يتوب بيأدي الواجبات الفرائض كلها تمام مية مية ممكن ي- يقع في شوية مكروهات ممكن يأثر في المستحبات أما المقربون تصبروا معايا الليله دي ولا معش... ولا عايزين تمشوا اسكت يا تصبروا شويه ولا نمشي ما حدش رد عليا لا، نصبر شويه عشان نسمع بقى ايه وصف المقربين مين المقربين دول قول لي طيب نسمع وصفهم ليه احنا هنروح فين وهم فين انت مدينا وصف العبد كل واحد ما يقرا في الورقه شويه يتعقد مش ناقصين احنا عقد احنا واحد كده مراته بتقول له يا عم انتوا عايزين تدخلوا الجنه والفردوس لا لا اما انا عايز اتعذب شويه في جهنم وبعدين ادخل الجنه ده كلام جاهل ده كلام واحده ما تعرفش ولا واحد ما يعرفش يعني ايه جهنم ان رجلا انعم اهل الدنيا من اهل النار يصبع في نار صبغة ثم يخرج بس يتغطس كده يتغطس كده في في جهنم غطسه بس ويطلع ربنا يسأله هل رأيت نعيما قط هل من ربك خير قط يقول لا وعزتك يا رب دي غطس فاوعى تقول كده اوعى تقول لا آه، حتى ادخل النار وبعدين جنة بعد كده اوعى تقول كده اوعى تقول كفاية علي أصحاب اليمين لأن الواد اللي في الثانوية العامة بيقول أنا عايز أجيب سبعين بيجيب خمسين صح ولا لأ واللي عايز يجيب تسعين بيجيب سبعين واللي عايز ينجح وخلاص بيسقط صح ولا مش صح فنفس الشيء اللي بيقول بس هدخل الجنة وخلاص ده هيسقط هيسقط وأكبر مشكلة إن مفيش ملحق ولا إعادة إذا صعد مش خارج منها تاني وصف المقربين ابن القيم بيقول ايه في معرفة حال القوم فوائد زي ما قلت كده اللي يسألنا النهاردة احنا نعرف حال المقربين ليه احنا مش هنقدر عليه قال ايه الا يزال المتخلف المسكين مزريا على نفسه زاما لها اول حاجة انك انت تفضل منكسر وذليل وتقول على نفسك لا انا مذنب هنروح للناس دي فين ان يكسرك هذا مش يحبطك ان يكسرك هذا مش ييئسك لا يكسرك ولو ربنا شاف منك الذل ده ممكن ينفخ في صورتك ويجعلك منه اثنين أن لا يزال منكسر القلب بين يدي الرب ذليلا له حقيرا آه نفسي تقوم بالليل وتقول له أنا عبدك الفقير الحقير المذنب الخطاء الذي يشتهي أن تتوب عليه وترفع درجته كلم ربنا اطلب منه ربنا يشوف في قلبك انك بتشهد منازل السابقين عارفها وانت في زمرة المنقطعين تشهد بضائع التجار وانت في رفقة المحرومين ثلاثة عساه ان تنهض همته يوما الى التشبث والتعلق بساقة القوم ولا من بعيد احنا قلنا ان الناس ثلاثة الصفوة واهل الاوساط ولكل جيش ساقة فلما تعرف يمكن تبقى في الساقة تتعلق بيهم من بعيد تبقى شايفهم كده هم واقفين في الاخر ومنها ان لعله يصدق في الرغبة واللجء ويحب القوم فيلحقه الله بهم والمرء مع من احب ومنها لعله إذا عرف أن يسأل الله أن يجعله منهم فيصادف ساعة إجابة لا يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه فيعطاه ومنها أن هذا العلم أشرف علوم العباد وليس بعد علم التوحيد أشرف منه وهو لا يناسب إلا النفوس الشريفة فإذا رأى نفسه تناسب هذا العلم وتشتاق إليه وتحبه وتأنس به فليبشر أبشر بالخير فقد أهلت له وقل لنفسك يا نفس إنما السعادة العلم والعمل وقد حصل لك شطر السعادة العلم فهيا إلى العمل ومنها أن العلم بكل حال خير من الجهل فمعرفة حال القوم أفضل من من الجهل بها ومنها أنه إذا كان هذا العلم همه ومطلوبه فلا بد أن ينال منه يعني دلوقتي لما تعرف يبقى همك ومطلوبك عايز أعرف المقربين دول وصلوا إزاي ودايما كان الطلبة يسألوا المشايخ بما نجوت كيف نجوت فعشان كده لما يبقى ده همك ازاي المقربين دول بقوا مقربين ده همك اذا كان ده همك فربنا سبحانه وتعالى هيرزقك منه حتى ولو جزء حتى ولو بارقة اوعى تفكر ان المقربين دول بيفضلوا ال 24 ساعة في حال مع الله لا دي الحال ديك بوارق ولوائح بتبقى خمس دقايق دقيقة ثانية بس وبعد ثلاث اربع ساعات خمس دقايق تانيين ولا ثانية وبعدها هكذا هو ده الحال مش الحال ان هو 24 ساعة شايف الجنة وشايف النار وحاسس وساجد تحت العرش ومنها لعله يجري على لسانه امام احد هذا الكلام فينتفع به فينفعه الله به يمكن ما تسمع كلام المقربين بكرة كده وانت قاعد في شغلك ولا في كليتك ولا في بيتكو ولا في الجامع اللي جنب بيتكو تقول له انا سمعت امبارح كلام عن المقربين عجيب جدا تعال نقعد نقراه مع بعض كان نفسي اوزع عليكم الورقه دي كمان بس طلعت يجي 10 ورقات فعشان كده هاتها انت من كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين وصف المقربين اقراه مع حد يمكن الحد ده يعمل تدخل انت بالجنه اللهم ارزقنا الجنة يا رب وعموما فهذا ال... وبال- وعموما فالعلم بهذا الشأن لا تنحصر فلا ينبغي أن تصغي إلى من يثبطك ويقول إنه لا ينفع بل احذره واستعن بالله ولا تعجز ولكن لا تغتر فرق بين العلم والحال إياك أن تظن أنك بمجرد علم هذا الشأن قد صرت من أهله هيهات هيهات ما أظهر الفرق بين العلم بوجوه الغنى وهو فقير وبين الغني بالفعل وبين العالم بأسباب الصحة وهو سقيم وبين الصحيح بالفعل بعض الناس من شبابنا لما بيتعلم حاجة يفكر ان هو بقى منهم يعني حفظ القرآن أنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته يا غلبان يا غلبان أهل مين أهل الله وخاصته ر- ر- الرسول بيقول يؤتى يوم القيامة بأهل القرآن الذين هم أهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا يبقى في أهل القرآن مش أهله مش كل اللي حافظين القرآن أهله مش كل اللي معاهم القرآن يبقوا أهله فلذلك لما تكون عالم بهذا العلم اوعى تفكر تبقى انت بقيت منهم لا في فرق بين العلم والعمل اللهم اجعلنا من اهل العمل والعلم يا رب العالمين فاسمع الان وصف القوم واحضر ذهنك لشانهم العجيب وخطرهم الجليل فان وجدت من نفسك حركه وهمه الى التشبه بهم فاحمد الله وادخل فالطريق واضح والباب مفتوح إذا أعجبتك خصال امرئ فكنه تكن مثل الذي يعجبك فليس على الجود والمكرمات إذا جئتها حاجب يحجبك ونبأ القوم عجيب وأمرهم خفي إلا على من له مشاركة مع القوم فإنه يطلع من حالهم على ما يريه إياه القدر المشترك انا بقول ايه لا تشرح فان الشرح يفسد طرافة الموضوع الموضوع حلو ومش عايزين نشرح استرسل في القراية ويا رب تفهم ركز كده ارفع راسك فتح عينيك بص عليا كويس اسمع وجملة امرهم انهم قوم قد امتلأت قلوبهم من معرفة الله وغمرت بمحبته وخشيته وإجلاله ومراقبته فسرت المحبة في أجزائهم فلم يبق فيهم عرق ولا مفصل إلا قد دخله الحب حب الله قد أنساهم حبه ذكر غيره وأوحشهم أنسهم به ممن سواه حبوا ربنا لحد ما نسيوا الناس بيقول لمراته يا اسمك ايه نسي بيحب ربنا شبعان غني مكتفي قد انساهم حبه ذكر غيره واوحشهم انسه انسهم به ممن سواه لما حاسس بالانس بالله بقى اي حد يقرب له يبقى وحش يستوحش من وجوده بين الناس قد فنوا بحبه عن حب من سواه وبذكره عن ذكر من سواه وبخوفه ورجائه والرغبة إليه والرهبة منه والتوكل عليه والإنابة إليه والسكون إليه والتذلل والانكسار بين يديه عن تعلق ذلك بغيره فإذا وضع أحدهم جنبه على الأرض العجيب بعد كل اللي فات ده ان يبدأ ابن القيم في وصف حال المقربين يوصف حالتهم وهم نايمين مش وهم صاحيين سبحان الله العظيم شيء عجيب يقول ايه فاذا وضع احدهم جنبه على الارض اما يجي ينام صعدت انفاسه الى الهه ومولاه يا جماعه في نفس حرقه هو ده بس مش نفس حرقه قرف من الدنيا ومن الناس ومن المشاكل ومن الهموم ومن الفلوس لا حرقة القلب على الحجاب في درس الظهر بنقول ان بين الانسان وبين ربنا عشرة حجب الحجاب ده لما الانسان يحس بيه يا رب يا رب افتح لي لما نام صعدت انفاسه الى الهه ومولاه واجتمع همه عليه متذكرا صفاته العلى واسماءه الحسنى مشاهدا له في اسمائه وصفاته قد تجلت على قلبه انوارها فانصبغ قلبه بمعرفة الله ومحبته فبات جسمه في فراشه يتجافى عن مضجعه وقلبه قد أوى إلى مولاه وحبيبه فآواه الله وأسجده بين يديه خاضعا خاشعا ذليلا منكسرا من كل جهة من جهاته مكسور مكسر وشتان بين قلب يبيت عند ربه قد قطع في سفره إليه بيداء الأكوان وخرق حجب الطبيعة ولم يقف عند رسم ولا سكن إلى علم حتى دخل على ربه في داره فشاهد عز سلطانه وعظمة جلاله وعلو شانه وبهاء كماله وهو مستو على عرشه يدبر امر عباده وتصعد اليه شؤون العباد وتعرض عليه حوائجهم واعمالهم فيامر فيها بما شاء فينزل الامر من عنده نافذا كما امر فيشهد قلبه حال نومه الملك الحق قيوما بنفسه الله لا اله الا هو الحي القيوم ها؟ لا تاخذه سنه ولا نوم قيوما بنفسه مقيما لما سواه غنيا عن كل ما سواه وكل من سواه فقير اليه يساله من في السماوات والارض كل يوم هو في شان يغفر ذنبا ويفرج كربا يفك عانيا وينصر ضعيفا يجبر كثيرا ويغني فقيرا يميت ويحيي ويسعد ويشقي ويضل ويهدي ينعم على قوم ويسلب نعمته عن آخرين يعز أقواما ويذل آخرين ويرفع أقواما ويضع آخرين الله دخلت وهو نايم يا ترى حالتك وانت نايم ايه اصل حالتك وانت نايم بتترتب اصل حالتك وانت نايم يا حاج بتترتب على حالتك وانت صاحي قال له شق علي قيام الليل قال لا تعصه بالنهار يقيمك بالليل من احسن في نهاره كوفئ في ليله ومن احسن في ليله كوفئ في نهاره ظبط بالليل يتظبط النهار وظبط بالنهار يتظبط الليل عشان ما تقوليش اجيبها منين دي ما انت لو تعرف ربنا بالكلام اللي بقولك عليه ده كل يوم هو في شأن يفك عانيا وينصر ضعيفا ويجبر كثيرا ويغني فقيرا يميت ويحيي ويسعد ويشقي ويضل ويهدي لو انت عارفها ونايم بالليل دي في بالك هتعيشها وانت نايم يشهد ربه ليس له بواب فيستأذن ولا حاجب فيدخل عليه ولا وزير فيؤتى ولا ظهير فيستعان به ولا ولي من دونه فيشفع به إليه ولا نائب عنه فيعرفه حوائج عباده ولا معين له فيعاونه بل قد أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمة فلا تزيده كثرة الحاجات إلا جودا وكرما لا يشغله شغل شأن عن شأن ولا تغلطه كثرة المسائل ولا يتبرم بإلحاح الملحين سبحانه جل جلاله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل حجابه النور لو كشف لأحرقت سبحات وجهه ما امتد إليه بصره من خلقه وبالجملة فيشهد ربه في كلامه فإذا رقدت فاسرد على ذهنك آيات أسماء الله وصفاته كلنا حافظين آخر سورة الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن اسرد وتأمل وانت راقد وانت راقد اسرد آيات الوداد والصفاء آيات الرجاء قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله اسرد على ذهنك آيات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا وعارف الناس اللي بتعاني من من القلق وعدم النوم وبياخدوا حباية منوم نقول لهم خذوا الحباية دي مجرد ما هتسرد الآيات دي الشيطان هيخمدك هتنام من أولها لكن قاوم فإذا صارت صفات ربك وأسماؤه مشهدا لقلبك أنستك ذكر غيرك قلنا في درس الظهر عايزين نفتح قلوبنا لربنا وسيبناكوا من الظهر اللي دلوقتي عشان تفتح ازاي قلت لك شيل الهموم وارميها على ربنا كل همومك سيبها على الله كل همومك عندك مشكلة في صحتك عندك مشكلة في الفلوس عندك مشكلة في بيتك عندك مشكلة في الشغل عندك مشكلة في الشارع عندك مشكلة في العربية عندك مشكلة في كله حمل حمولك على الله وبرضه قال لي ازاي اعملها ازاي دي اهو اجعل صفات الله واسمائه مشهدا لقلبك انشغل باسماء الله وصفاته اذكر اسماء الله وصفاته ساعتها هيشغلك حبه عن حب من سواه ويصبح حديث دواعي قلبك الى حبك الى حبه بكل جزء من اجزاء قلبك وروحك وجسمك ساعتها هتفهم فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ورجله التي يمشي بها ويده التي يبطش بها هتفهم هذه صح ده حالهم وهم نايمين أما لما يصحى بقى يبقى حاله إيه؟ قال فإذا استيقظ صعد إلى الله بهمته وحبه وأشواقه مشتاقا إليه طالبا له محتاجا له عاكفا عليه أول ما يصحى من النوم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور لا إله إلا الله وحده لا شريك له ساعة ما يصحى شوف آخر حاجة قبل ما ينام ها أسماء الله وصفاته وأول حاجة أول ما يصحى أسماء الله وصفاته وآخر شيء أنت في كل هجعة وأول شيء أنت عند هبوب ابن القيم قال كده في منزلة المحبة ومحك هذا الحال أن يكون الله آخر شيء يخطر على بالك قبل النوم قبل أن تغمض عينك وأول شيء يهجم على خاطرك حين تفتح عينيك آخر حاجة على بالك قبل ما تنام إيه ربنا وأول حاجة أول ما تصحى ربنا صعبة دي صعبة دي انك اخر حاجة قبل ما تنام ربنا واول حاجة اول ما تقوم ربنا قال فأف لقلب لا يصلح لهذا ولا يصدق به لقد صرف عنه خير الدنيا والآخرة فإذا استيقظ فأول ما يجري على لسانه ذكر محبوبه والتوجه إليه واستعطافه والتملق بين يديه والاستعانة به أن لا يخلي بينه وبين نفسه هفوت شوية يدعو ويتضرع ثم يقوم إلى الوضوء بقلب حاضر مستصحب لما فيه ثم يصلي ثم يصلي ما كتب له اسمع بقى عشان دي هنختم خلاص ثم يصلي ما كتب الله له صلاة محب ناصح لمحبوبه متذلل منكسر منكسر بين يديه لا صلاة مدل بها عليه مش واقف كده بيصلي وي- فين بقى عمك الشيخ يعقوب تلاقيه نايم دلوقتي هو يقول واحنا نعمل بلاش تعمل كده بلاش تعمل كده ازاي ينكسر طيب ازاي ينكسر في الصلاة قال ايه قال يرى ان من اعظم نعم حبيبه عليه ان اقامه وانام غيره واستزاره وطرد غيره واهله وحرم غيره وانت واقف تصلي كده في البيت جنبيك ناس نايمه فتقول سبحانك يا رب انا بحبك انك وقفتني والناس دي نايمه والله لو عرفتوا احنا قاعدين هنا اللهم انزل علينا الرحمات والبركات والحسنات والعافيه لو عرفت انت قاعد هنا انا فرحان بربنا ان ربنا كرمنا بالمسجد الجميل ده ده من فضل الله احنا ما نستاهلش برضه بس ده من فضل ربنا علينا الحمد لله ما تقولوا الحمد لله ال- آه، آه، وناس تانية قاعد في خمارة في واحد تاني دلوقتي انت قاعد هنا قول لا اله الا الله قول سبحان الله وحمده سبحان الله العظيم وواحد غيرك دلوقتي بيزني بيشرب خمرة بلاش دول انت قاعد كده وفي واحد غيرك نايم بيلعب كورة بيهزر بيقول نكت بيتفرج على فيلم شوف الفرق فين مين اللي جابك وحرمه حبه بقى حب ربنا بقى حبه بقى فلما تقعد بالليل تصلي بلاش تتنفخ كده وتقول انا كل يوم انا بقالي دلوقتي سنين ما ببطلش قيام الليل دي مش منك يا ابني دي منه ان اقامك وانام غيرك يذكر ان رجلا قام يصلي فلزعه البرد فبكى واستدفأ ونام فسمع من يقول له في منامه أقمناك وأنمناهم ثم تبكي علينا نم فلا قمت انت هتعيط لي نم نم نعمة من ربنا انه يوقفك انه يصحيك فيزداد بذلك محبة إلى محبته ويرى أن قرة عينه وحياة قلبه وجنة روحه ونعيمه ولذته وسروره في تلك الصلاة فهو يتمنى أن يطول الليل ولا ينتهي سيد عائشة تقول لي عشر سنين لا يهمني إلا, إلا طلوع الفجر شايلة هم من الفجر يطلع واقفة تصلي كان عندها مصحف بتقعد تصلي طول الليل فيه كل اللي يزعلها ان الفجر يبدا فهو يتملك مولاه تملك المحب لمحبوبه العزيز الرحيم ويناجيه بكلامه هختمه الربط ازاي يكون معطيا لكل آية حظها من العبودية أنا أقول يا أخي ابدأ صلي قيام الليل بألم نشرح لك صدرك وقل هو الله أحد بإن أعطيناك الكوثر وقل هو الله أحد بس ما تفضلش كده زود شوي بس لما تقرا قرآن بالليل الأمر يختلف عايز أقول إيه إن ليس من هدي النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم في صلاة الفريضة إنه كان يكرر الآيات ولا يتأثر به في صلاة الفريضة الرسول كان بيقرأ سرد حبس لكن في صلاة النافلة كان يقف عند كل آية كل آية إذا مر بآية دعاء دعا رحمة سأل الله منه عذاب استعاذ بالله منه وكان يكرر ويردد الآيات يعيد المر... الآية مرة واثنين وثلاثة وخمسة وعشرة وعشرين ففي قيام الليل ايه رأيكم نعمل قيام الليل مرة مرة لله مش موافقين شكلكم مش موافقين خلاص بلاش يا عم في ناس زعلت نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم طب هقول لكم اقتراح حلو نصلي المغرب بالاعراف برضه لسه في ناس زعلانه ان شاء الله يعني هنعملها الاربع الجاي او اللي بعده نصلي المغرب بسوره الاعراف سنه النبي واللي سمع بسنه لازم يعملها ولو مره الشيخ جابين يقراها لنا حدر كده دو دو دو نخلص بين المغرب والعشاء ان شاء الله باذن الله تعالى صلي على الرسول صلي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بقول لك لما تقرا قران بقى بالليل غير صلاه الفريضه صلاه الفريضه كده تقرا السوره من اولها لاخرها لكن في في في النافله رواء قريت رواقه بقى مش همي ان انا اقرا قد ايه همي اتمزج اعمل دماغ اه همي ان القران ده يدخل قلبي اقعد اخبط كده افتح افتح بقى يا قلبي تفتح قلبك بالعافيه وتحشيه قران قلت لك يا عم عبد الله ان احنا عايزين ننزل ايات القران على قلبك دواء سأسأة انك تسأسأ على قلبك على جروحك كنت امبارح في الورد في سورة التوبة قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا كلمة هو مولانا بقى قولها 30 40 300 400 مرة هو مولانا هو مولانا هو مولانا هو مولانا هو مولانا هو مولانا هو مولانا هو مولانا هو مولانا لحد ما تحس يعني ايه هو مولانا ويعني ايه لما يبقى مولاك الشاهد يعطي كل آية حظها من العبودية فتجذب قلبه وروحه إليه آيات المحبة والوداد والآيات التي فيها الأسماء والصفات والآيات التي تعرف بها إلى عباده بآلائه وإنعامه عليهم وإحسانه إليهم يبقى سورة سورة النحل اسمها سورة النعم سورة الأنعام آيات جميلة جدا كتير برضه في سورة الرعد عمركم قريتوا سورة الرعد؟ آه سورة الرعد إيه الآية دي تخليه قلبه يطير فرح بربنا أنا موعد الشيخ إنه يقرا لنا آيتين بس أنا شايف الوقت زاد شوية وعايزكم تقوموا تروحوا اخلص في خلال الخمس دقايق اللي جايين فاستاذنك يا شيخ جبين بل بلاش نقرا كفايه كده الليله دي المره الجايه ان شاء الله نقرا باذن الله وتطيب له السير ايات الرجاء والرحمه وسعه البر والمغفره فتكون له بمنزله الحادي الذي يطيب له السير ويهي ويهونه عليه لما يقرا بقى واني لغفار لما يقرا قل يا عبادي الذين اسرفوا لما يقرا ورحمتي وسعت كل شيء لما يقرا نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم الى اخره واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه ان ربي رحيم ودود ودود لما يرى الآيات دي خليه يجري جري وتقلقه آيات الخوف والعدل والانتقام وإحلال غضبه بالمعرضين عنه العادلين به غيره المائلين إلى سواه فيجمعه عليه ويمنع وتمنعه أن يشرد قلبه عنه فتأمل هذه الثلاثة يشاهد المتكلم وقد تجلى في كلامه ويعطي كل آية حظها من عبودية قلبه الخاصة الزائدة على نفس فهمها ومعرفة المراد منها ثم ثم شأن آخر لو فطن له العبد لعلم أنه كان قبل يلعب وكنت أرى أن قد تناهى بي الهوى الى غاية ما بعدها لي مذهب فلما تلاقينا وعاينت حسنها علمت اني كنت قبل العب لما تحس المعنى ده جرب فيه الليله دي هتعرف انك كانت كل اللي قبل كده كنت بتهرج كنت بتلعب كنت بعيد قوي هنجرب الليلة دي روح الليلة ما تنامش على ما تجرب ما تقولش بقى اوعى نفسك عليك طلعت بس نريح شوية اصل العشاء اذا طلعت المعدة نامت الفكرة وقعت الاعضاء عن الابادة سيبك من الكلام ده ما ينامش وقف صلي واقرا افتح اي سورة في القرآن وانت اقرا مترسلا وافهم وانت بتقرا مش فاهم عندي اللي انت مش فاهمه واقع اللي انت فاهمه وحشي قلبك بالقران اسعد قلبك بالقران وقف على رجليك بالقران اخوتي انا احبكم في الله حريص ان تنتفعوا بهذا الكلام الانتفاع به ان تعمل به لما خليفه منصور بعت للامام مالك ولاده يكتبوا حديث من لهم خمس احاديث فقالوا له نكتبها في بيت الدهب قال لهم لا ما تكتبوهاش في بيت الدهب اعملوا بيها احسن من بيت الدهب فاعملوا بالكلام ده واللي ويلاقي عنده مشكله في العمل تعالى لا رايح جاي تعالى لي بدري ما تضحش تعالي قدامك قول لي ما ينفعش اعملها ازاي ونتفاهم نعملها ازاي مع بعض ما مش عايز درسنا ده جايين نتفرج ولا نسمع وخلاص ولا معلش نلاحظ ان الكلام ده لازم يتسمع مره واثنين وثلاثه نلتقي معكم العمال القادم ان شاء الله